للوزن اللسان إيسان واسمع المكتب الستي لوسائل الإيضاح للمقر البابوي للأندلس العباسية يقدم لكم أيضا لقداسة البابا المعظم الأندلسيودة الثالث يوم الأربعاء 17 مايو 1995 وهي عن فوائد النسيان في الأرض والأبدية الروح للإنسان
وهو الاب والروح القدس الاله الواحد امين انا عايز اكلمكم عن موضوع يعني كنت قد تاثرت به من بعض حالات مرض بعض الاحباء في اشخاص احيانا تجيلهم جلطة في المخ وبعدين الجلطة تصيب مركز الذاكرة فتلاقي المريض مع حيوية جسده يفقد الذاكرة بالماضي كله كأنه ما يعرفش حاجة عن الماضي كله ونوع آخر من الناس يصاب بتصلب في الشرايين فنتيجة تصلب الشرايين لا تصل الدماء إلى المخ تماما وممكن لا تصل إلى مركز الذاكرة فينسى كل حاجة افتكر اول واحد كنت عرفت عنه الحكاية دي كان ابونا يوسف الديري القمص يوسف الديري كان كاهن كنيسة شبرا البلد وجه وقت جاله هذا التسلط في الشرايين فنسي كل حاجة في الأول ابتدى ينسى أجزاء من القداس وبعدين نسي القداس كله وبعدين مش بس نسي القداس ونسي الناس حتى نسي مراته وعياله ونسي نفسه جابوا له صورته مرة وقالوا له مين ده؟ قال ده ده ده أبونا أبونا ما عرفش أبونا مين صورته هو واحد بينسى ينسى كل حاجة وقلت لنفسي لماذا يسمح ربنا بالنسيان طبعا في نواحي من النسيان تعتبر مأساة لكن في فوائد للنسيان على الأرض وفي الأبدية وهو ده اللي عايز أكلمكم عليه النهاردة فوائد النسيان على الأرض وفي الأبدية ربنا بيسمح بالنسيان لكي ينسى الإنسان الإساءات التي توجه إليه فلا يدخل الحقد إلى قلبه لو كنا باستمرار نفتكر إساءات الناس كانت قلوبنا ونفوسنا هتتعقد من ناحيتها لكن ربنا بيسمح ان احنا ننسى ويا ريت كل واحد ينسى اساءات الناس اليه في فايدة اخرى من النسيان ان الانسان ينسى الاعمال الفاضلة التي يقوم بها حتى لا يدخل في المجد الباطل وفي مديح النفس وفي ان نفسه تكبر في عينيه او يصبح ضارا في عيني نفسه او حكيما في عيني نفسه يريد كل انسان ينسى الفضائل التي عملها من اجل انشغاله بفضائل اخرى يريد ان يعملها ينسى كل الخير اللي عمله من اجل خير اعظم يسعى اليه كما قال بولس الرسول في هذا الامر انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام مش ينسى ما هو وراء يعني ينسى خطاياه لا يعني ينسى الخير اللي عمله ويمتد الى قدام من فوائد النسيان ايضا ان الواحد ينسى اخطاء الاخرين حتى لا يدينهم في فكره او في قلبه ينسى سيرة الناس نسك سيرة الناس علشان ما يخطئش الى سمعة الناس ولا يلوق سيرتهم باللسان الانسان ايضا من فوائد النسيان انه ينسى التافهات لكي ينشغل بالامور الهامه تصور انت كل يوم كام خبر بيجي لك وكام شيء بتعرفه لو كل ده ما نسيتوش مش هتقدر تفتكر الحاجات المهمه زي كمبيوتر معين الكمبيوتر ليه طاقه بيساع كذا ألف أو كذا عشرة آلاف كلمة أو حتى أكثر من كده ما يسعش أكثر من كده فأنت ما تحطش فيه وتسجل فيه أمور تافهة وإلا هيخلص بسرعة الطاقة بتاعته تخلص كذلك ذاكرتك زي كمبيوتر مش أصول تسجل فيه إلا الأمور المهمة لو حطيت امور تافهه وما نسيتهاش هتتعب من من عدم نسيانها لذلك ربنا بيسمح بانك تنسى تنسى الامور اللي ملهاش لازمه اما الناس اللي بيسرحوا في الصلاه معناها ان الكلام اللي اللي دار في اثناء النهار ابتدوا يسرحوا فيه فتقول يا ريت يا رب ان انا انسى الحاجات دي لكي لا تشغلني في صلاتي زي القديس اللي راح لقليته وقبل ما يخش القلاية لف حواليها ثلاث مرات فتلميذه بيقول له بتعمل كده ليه يا ابانا؟ قال لهم كنت حاضر مناقشة وصوت المناقشة لا تزال في أذني صوت المناقشة لا يزال في أذني فقلت أصرفه قبل ما أخش القلاية في أشياء كثيرة خير للإنسان إنه ينتهي دي بالنسبة للأرض طب ايه فوائد النسيان بالنسبة للسمع ده اكبر فايدة هي النسيان دي في السمع ليه بقى يعني مثلا لما الواحد يروح السمع هل هيفتكر كل الخطايا اللي حدثت على الارض لما بقتش السماء بقى ومش هتبقى حياة طاهرة ده لازم ربنا يسمح لهذا الإنسان أن ينسى كل أخبار الخطية التي سمعها في الأرض أو عرفها على الأرض لكي يبقى ذهنه نقيا يبقى ذهنه نقيا ده دي حتى بيحاولوا الناس يتدربوا عليها أثناء وجودهم على الأرض يعني مثلا راهب وراح البيت هل هيفتكر كل الأمور العالمية التي عاش فيها وهو علماني ده يقول له يا ريت يا رب أنسى الكل وأفتكرك يا ريت يا رب أنسى الكل وأفتكرك ده بيحاول الراهب إنه ينسى الأمور العلمانية بتاعته ينسى شكله هو علماني حتى وأخباره والحاجات اللي في عقله الباطن من أمور العالم اللي في عقله الباطن اللي سجلت في عقله الباطن من أمور العالم بعدم التفكير فيها بالوقت بينساها ولا يبقى أمامه إلا الله وحده وإلا حياة العبادة اللي عاش فيها وإلا حياة الصلاة يفرغ عقله الباطن من أمور العالم لكي يمتلئ عقله الباطن بالصلوات والمزامير والتسبيح وتذكار الله باستمرار يصبح ما فيش في مخه غير ربنا لوحده طبعا تاخد مدة على بال ما ينسى وربنا بيساعده انه ينسى بمرور الوقت لكي يتنفع عقله الباطن زي مثلا انسان على الارض شاب صغير وحلم حلم مش كويس لو الحلم ده ثبت في ذكره في ذهنه هيجيب له افكار وحشه اثناء النهار لكن ربنا يسمح ان هو ينسى ما قد حلم به من افكار شريره لكي لا تثبت في ذهنه وتكون مصدر افكار اثناء النهار ومصدر محاربات ومصدر احلام اخرى يقول يا ريت انسى يا ريت انسى يا ريت انسى ما قرأه أي شاب من قصص رديئة وما ثبت في ذهنه من أغاني رديئة أيضا يحب ينساها لأن لو فضل فاكرها هيتعب منها طف السماء كيف نستطيع في السماء أن نحتفظ بنقاوة الفكر ونقاوة القلب كيف نستطيع انت على الارض في التوبة بتقول خطيتي امامي كل حين لكن لما تيجي في السماء في العالم الاخر هل الخطية تبقى امامك في كل حين مستحيل هنا فوائد النسيان ربنا يبتدي ينسيك كل حاجة غلط حدثت في العالم كله من أحداث من أخبار من أقوال من قصص من خبرات رديئة تنسى الكل يمحو من ذاكرتك كل شيء شرير ولا تصبح الذاكرة إلا صفحة بيضاء تماما من ذكريات العالم الخاطئة في الأبدية يمحو الله من ذاكرتك كل المعاملات الرديئة اللي انت تعرضت ليها طب في حاجة تاني ربنا لازم ينسيها للإنسان لازم ودي نقطة حساسة جدا لما أقول لكم عليها تعرفوا قد إيه نقطة حساسة افرضوا مثلا واحد له أب أو أم أو أخ او صديق او حبيب وما راحوش السماء وراحوا جهنم ما تضايقوش مني اللي بتحصل في ارقى العائلات ممكن لو هو قعد في السماء يفكر في ابوه ولا اخوه ولا صديقه ولا حبيبه ولا مراته ولا واحده تفكر في جوزها اللي كان بيحبها وما راحش السما تقول هو فين هو فين ده ينسيها ينسيها السيره دي خالص خالص بحيث الواحد ما يفتكرش الناس ما يفتكرش الناس اللي كانوا قرايبه ما يفتكرش الناس اللي كانوا احبائه ولا يبقى في ذاكرته الا احباء الرب فقط في فترة الانتظار هيفتكر لأن لسه ما دخلش في الأبدية زي ما الغني قال للعازر تروح توصل لقرايبي وتقول لهم عشان ما يجوش في الحتة اللي أنا فيها ممكن الأشرار يفتكروا يكون عذاب ليهم لكن الأبرار لا يمكن أنهم يفتكروا الناس اللي كان بينهم وبينهم علاقات حلوة وهم على الأرض وما راحوش السماء وإلا هيحزنوا ده احنا بنقول عن السماء المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد فمش ممكن أبدا هيفتكر حاجة يجيب له حزن وكآبة وتنهد يفضل قاعد كده في السماء يقول امال فين بابا امال فين ماما امال فين اخويا امال فين ابني امال فين صديقي فلان هيحزن بقى والسما مش بتاعت حزن فبتعالج بايه بالنسيان ودينا خدنا فكرة في النسيان الناس اللي بيصيبهم حاجة في مركز الذاكرة في المخ سينسوا كل شيء في السماء هذه الصورة تكون بالنسبة لنسيان السيئات والمسيئين والأقارب غير الصالحين والأصدقاء المفقودين ينسوهم كلهم ما يفتكرش ما يفتكرش دي فايدة من فوائد النسيان في الأبدية بل في الأبدية هننسى الخطية نفسها هننسى الخطية نفسها يعني ننسى ذكريات الخطية الخطية نفسها ننساها يعني ايه الخطية نس- ننساها يعني العالم عرف الخطية في سقطة آدم وحواء آدم وحواء قبل الخطية كانوا الاثنين عريانين كانا عريانين وهما لا يخجلان ولا يعرفان ليه؟ لأن ما كانش في مخهم المواضيع دي ما كانوش يعرفوها يرجعوا في الأبدية ما يعرفوهاش يعني كل ما يتعلق بالجنس والمسائل الجنسية الخاصة بالجسد اللي الناس بيتحاربوا بيها في العالم في الأبدية مش هيعرفوها مش هيعرفوها يعني يرجعوا لشعور آدم وحواء قبل الخطية أو أفضل من هذا أيضا دي من النسيان ينسوا إن في حاجة اسمها خطية ينسوا في حاجة اسمها خطية يرجعوا للبراءة والطهارة القديمة التي لا تعرف خطية مش بس في الشهوة الجنسية أو الانفعال الجنسي كل ده مش هيعرفوه خالص الطبيعة الجديدة في الأجساد الروحانية مش هتعرف الحاجات دي خالص خالص تمحى من ذاكرة البشرية كل هذه الأمور وتمحى أيضا كل شهوة أخرى من الذاكرة كل شهوة مادية لأن الجسد المادي هيخلع والإنسان هيلبس جسد روحاني ما دام هيلبس جسد روحاني إذا هيخلع المادة كلها كل علاقة ليه بالمادة ينساها يعني مثلا افرضوا واحد في العالم كان بيشرب سجاير ولما يبطل لكن كل ما يشوف واحد جنبه بيشرب سجارة يدور في جيوبه ي- ي- يبتدي مزاجه ي- يتعبه ويحاربه ويحاول يقاوم في الأبدية هينسى لذة السجاير وينسى إن في حاجة اسمها سجاير وينسى كل مشفيات الأكل اللي كان بيحبها في العالم وينسى شهوة الكنية وينسى شهوة المناصب وينسى شهوة المبيع وينسى كل شهوة أخرى ضد ملكوت الله إنسان مثلا عنده طموحات عايز يرتفع يرتفع يرتفع الطموحات دي بتخليه يحسد غيره اللي أعلى منه في الأبدية هينسى الطموحات يبقى سعيد بما هو فيه ولا يشعر أن شيئا ينقصه يسعى إليه ولا يشعر لا يشعر بأن شيء آخر هيشتهيه الشهوة نفسها أيا كان نوعها ستنسى تماما في الأبدية هذه من فوائد النسيان من فوائد النسيان ننسى المادة ننسى الجنس ننسى الشهوات ننسى كل ما كان يشغلنا ويحاربنا في العالم الذهن يبقى صفحة بيضاء من جهة العالم وتطبع فيه أشياء جديدة من جهة الأبدية من جهة الأبدية زي عندك شريط ريكوردر تمحو كل اللي ما فيه عشان تكتب عليه حاجة تانية تسجل عليه حاجة جديدة أهو ذهنك في الأبدية هيبقى من هذا النوع يمحو الله كل ما سجل فيه على الأرض لكي تسجل فيه أشياء طاهرة نقية روحية في الأبدية فكده تفضل